رسول الله ربنا وبالإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم ونحن في هذا اللقاء نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام شعارا لنا إذ يقول إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم رواحل الإسلام هذا هو اللقاء الرابع في تلك السلسلة المباركة رواحل الإسلام رواحل جمع راحلة والراحلة هي الناقة التي تصلح للسفر عليها وتتحمل المشاق وتحمل الأوزان الثقيلة ويعبر الناس بتلك الراحلة الصحراوات الشاسعة الواسعة المهلكة والإسلام له رواحل من أولاده من أبنائه من أتباعه من معتنقيه الذين سكن الإسلام قلوبهم وحرك حياتهم بل ملأ عليهم الدنيا كلها يعني نستطيع أن نقول إن رواحل الإسلام الذين حملوا الإسلام على أكتافهم في أزمنتهم كل في تخصصه وكل حسب طاقته كانوا يتنفسون إسلاما كانوا يتنفسون إسلاما بمعنى أن الإسلام شكل ذرات حياتهم كيان حياتهم عملا بقول الله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يبقى أنا لله لا شريك له يبقى الإسلام يتحرك في ذرات حياتي في عباداتي وفي عاداتي في مظهري وفي جوهري في عبادتي وفي معاملتي في سري وفي علني في الشكل والظاهر والجوهر والمضمون فيش حاجة اسمها الإسلام ما جاش يعلمنا إيه اللي يتعلق بيها رواحل الإسلام حملوا الإسلام في قلوبهم وفوق أكتافهم ووصلوه إلى الناس نقيا وفي كل جيل للإسلام رواحله فهل نحن من رواحل الإسلام في جيلنا وفي زماننا؟ كل جيل كل زمن للإسلام فيه رواحل الله عز وجل أخبرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله رواحل الإسلام هي الطائفة التي تقوم بالحق مثبطات كثيرة وعوائق أكثر لكنهم لا يلتفتون إليها يجتازونها وينجون بالإسلام ويبلغونه إلى من وراءهم ويسلمونهم الراية مرفوعة والأمانة وافية لكل جيل رواحل الإسلام الذين يبلغونه للعالمين فهل نحن من رواحل الإسلام؟ وهذا هو ما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة عام من يجدد لها أمر دينها وتجديد أمر الدين هناك بدع تنتشر كثيرة فيقوم لله دعاة بالحق ويحيون السنن ويقضون على البدع هناك أمور كثيرة يجهلها الناس يفشو الجهل في آخر الزمان الجهل بالدين يفشو الجهل بالدين في آخر الزمان من علامات الساعة وقد انتشرت تلك العلامة وبانت ووضحت فيقوم أناس لله بالحق فيعلمون الناس أمر دينهم من العقيدة والعبادة والمعاملة والخلق والفكر والسلوك دول رواحل الإسلام فسل نفسك ماذا قدمت للإسلام وماذا أقدم له وما هي خطتي وما هي آليتي وما هي أهدافي ومع من أتعاون إن لم تكن كذلك تدخل إلى الدنيا صفرا وتخرج منها صفرا لا يكاد أحد يشعر بك والمؤمن لا يكون صفرا على الشمال بل دائما يكون صفرا على اليمين يعني ممكن نقول في واحد لوحده وفي واحد قدام منه صفر بقى بعشرة وفي واحد منه قدام منه صفرين بقى بمية وفي واحد قدام منه ثلاث أصفار بقى بألف فعندنا رجل برجل ورجل بعشرة ورجل بمئة ورجل بألف وفي بقى رجل بأمة بأمة زي سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الله بن مسعود قال عن معاذ بن جبل إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا فقالوا له إن إبراهيم ما هي الآية عندنا في سورة النحل في آخرها إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا فسيدنا عبد الله بن مسعود أقرأ الناس للقرآن قال إيه إن معاذا كان أمة معاذ بن جبل إن معاذا كان أمة أمة يعني يجمع الخير كله الأمة يعني مجتمع الخير مجتمع العمل الإيجابي إن معاذا كان أمة قانتا خاشعا لله إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا حنيفا يعني دايما ميال لربنا سبحانه وتعالى الحنيف هو الذي يميل إلى الله في كل شيء دنيا ولا دين دين نفسي ولا الله الله الناس ولا الله الله دايما يميل مع الدين حنيفا أي يميل إلى الله في كل الأمور يغلب جانب الدين جانب مرضاة الله عز وجل سيدنا معاذ كان أمة هذا رجل بأمه بأمة وفي كتير بقى زي سيدنا معاذ رضي الله عنه دي شهادة من سيدنا عبد الله بن مسعود معاذ رضي الله عنه تعلم الحلال والحرام وأحكم تعلمه حتى حظي بلقب أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي شاهد لمعاذ الشهادة ده أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل خدوا دي عندكم عارفين معاذ بن جبل أسلم وهو عنده كام سنة 18 سنة 18 سنة وتوفي وهو عنده كام سنة توفي شهيدا في طاعون عمواس الطاعون الذي أصاب الشام سنة 18 هجرية سيدنا معاذ بن جبل توفي توفي وهو ابن 34 سنة أو 36 سنة خليها 36 يعني قعد في الإسلام كام سنة 18 سنة 34 سنة دلوقتي و36 سنة كتير منهم ما يعرفوش حاجة عن أحكام الشرع بعيد بعيد ليه نظام التعليم كده يدخل الابتدائي يدخل الاعدادي يدخل الثانوي يدخل الجامعة ما فيش دين وإن كان في مادة دي تربية دينية ولا بتاع ما بتنضافش على المجموع مش مهمة والكلام اللي فيها لا يودي ولا يجيب معلومات كلها قشور إلا النادر ما بتبنيش شخصية مسلمة فاحنا عايزين بقى نشوف رواحل الإسلام دولة انت مين في رواحل الإسلام انت بطولك ولا بعشرة ولا بمية ولا بألف ولا بأمة كلمتك ترن في البلد تسمع البلد كلها مش في ناس كده قدر الله عز وجل لهم أن كلماتهم تظل باقية بعد أن يموتوا وكانت ممتدة الأثر حينما كانوا يحيون الأمثلة كثيرة وواسعة تستطيعون أن تعدوا منها مئات بل ألوف أدي رواحل الإسلام اللي احنا بنتكلم عنها ودي حاجة سهلة وبسيطة بس الدنيا بقى بتصرف الناس الدعوة ما هيش حاجة صعبة والله الدعوة حاجة لذيذة وجميلة عايزة منك إخلاص وحب لدينك وإقبال على الله عز وجل وإعراض عما سواه وتحديد مهمتك وهدفك وما بقولكش سيب الدنيا لا زي ما أنت في الدنيا طبيب مهندس طيب ميكانيكي نجار حداد أي ما كنت زارع تاجر صانع زي ما أنت عايز أنا أعرف ناس في بلدي في بلدي قرية ريفية قعدوا مع المشايخ اللي كانوا في بلدي علموا الناس الفقه علموهم السيرة آه والله مشايخ كانوا قاعدين يعلموا الناس الفقه والسيرة والدين في البلد والدروس شغالة ليل ونهار مش زي دلوقتي معظم إخواننا الأئمة ربنا يكرمهم ما بيشتغلوش في المساجد تبص تلاقي الدرس معمول سبت حد اتنين تلاتة أربع خميس وكل يوم متوزع سيرة تفسير حديث كذا وبيقبض مرتب على الكلام ده تلاقيه يعمل درس واحد في الأسبوع وإن كان شاطر قوي يعمل درسين والباقي كل سنة وانت طيب أنا عارف إن في أئمة كرام بيأدوا اللي عليهم ربنا يكرمهم ويكتر من أمثالهم فالناس اللي كانوا في بلدي الأئمة اللي ربنا أكرم ده زمان زمان أنا بلدي يعني اللي اللي, عارف اللي بيسمعني الآن وعارفني من بلدي أو عارف اللي حوالي كان عندنا الشيخ حسان ووالدي الشيخ أبو زهو والشيخ المغربي والشيخ محمد الرحماني مجموعة أنا فاكرهم فكانوا يعلموا الناس دلوقتي احنا عندنا ناس أميون في بلدنا هم الآن كبار في السن ربنا يختم لنا ولهم بال- بالصالحات ويشفي من كان منهم مريضا الناس دول بيبصموا وبعضهم بيفك الخط بالعافية فلاح عادي أو تاجر بس كان بيلازم الشيوخ في الجامع على المغرب يكون قاعد في المسجد بنقول احنا عندنا في الفلاحين كده لابد لابد لابد يعني مكث في المكان المغرب يكون قاعد عند المنبر يبقى وشه للشيخ حفظوا الفقه والله الناس اللي ما بيعرفوا يكتبوا دول او او هو تاجر او فلاح او زارع يقعد كده اهو ويلاقي اي شيخ جاي يقول له يا عم الشيخ قول لي المذهب الحنفي فيه ايه والمذهب الشافعي فيه ايه يغلبوهم احنا عايزين الناس ترجع تاني تبقى رواحل للاسلام ما تستحقرش نفسك زارع فلاح ميكانيكي نجار حداد مهندس طبيب تجاري زراء حط اي مهنة مدرس كله اشتغل في الدعوة في اللي تعرفه وعلشان تدعو إلى الله وتبقى من رواحل الإسلام اتعلم لأن فاقد الشيء لا يعطيه والنبي عليه الصلاة والسلام سهلها لنا يا جماعة قال بلغوا عني ولو آية ولو آية فأنا عايزك آية وحديث وفكرة وخلق بس كلفتكش حاجة مش تكلفك حاجة خالص امسك رياض الصالحين وهو قرابة 2000 حديث احفظ كلهم حديث منه وقوله للناس وجنب منه شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه شرح بسيط حلو وموجز دعوي خد الفكرة والمعلومة منه وقول للناس مش هيكلفك خمس دقايق خد جامع العلوم والحكم وقول منه كتاب جميل جدا للحافظ ابن رجب الحنبلي هات الطبعة اللي هي تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط فهي طبعة رائعة فيها تحقيق للأحاديث وحكم عليها بالصحة أو الضعف أو كذا الآيات القرآنية عايزين آية من حضرتك بس وهات تفسير بسيط كده موجز زي تفسير السعد مثلا أو هات تفسير الصابوني مثلا أو أي تفسير من التفاسير الموجزة اللي عندك اعرف بس تفسير آية وروح بلغها للناس هات خلق كده واتكلم عنه بس مش مطلوب منك أكتر من دقيقة تخيل لما تعمل خمس دقايق في اليوم دعوة تبقى أنت راحلة من رواحل الإسلام في واحد يقول لي لا أنا مش بخمسة أنا بعشر دقايق اعمل عشر دقايق واحد تاني يقول لي لا أنا عندي ساعة لله واحد تاني يقول لي لا أنا أقدر أدي ثلاث ساعات بعد الفجر وبعد العصر وبعد العشاء انا اقدر اقعد في النادي واتكلم مع الناس وانا بشرب معاهم شاي انا اقدر اعمل وخ... وانا في وسط زملائي في الجامعه وانا في وسط زملائي في المدرسه و... اشتغل على قد ما انت شايف نفسك شايف نفسك واحد ولا واحد قدامه صفر ولا واحد قدامه صفرين ولا واحد قدامه ثلاثة ولا واحد قدامه صفار كتير بأمة يعني اشتغل على قدك ما بقولكش اشتغل اكتر من حجمك هم دول رواحل الاسلام اللي احنا عايزينهم يشتغلوا هم دول رواحل الإسلام اللي عايزينهم يشتغلوا في الزمن اللي احنا فيه ده كثيرون لا يعرفون شيئا عن الدين محتاجين نعرفهم محتاجين نعرفهم الدين محتاجين نعرفهم ما ينتمون إليه عشان يبقى هو الجذور بتاعتهم على قد ما تعرف من دينك عقيدة وعبادة ومعاملة وفكر وخلق وسري- وسيرة وتاريخ وكده على قد ما يبقى الشجرة بتاعتك قوية محدش يقدر يقلعك إنما اللي ما عندوش معرفة بدينه يبقى الجذور بتاعته عايمة على وش الأرض من السهل إن أي حد يقلعه ويشككه يقلعه من دينه أو يشكك يشككه في دينه والعياذ بالله فمعرفتي بديني هي الجذور بتاعتي اللي محدش يقدر يقلعني من ج- من الإسلام ده أنا جذر الإسلام عندي عميق في الأرض هي دي المعرفة وبعدين ال ال ال الدعوة مش شرط إنك تقولها بلسانك بس رواحل الإسلام دول ما كانوش بلسانهم فقط ده كانوا بلسانهم وبسلوكهم يعني ممكن أنت ما تعرفش تقول بس تعرف تعمل تخيل طب أيهما أبلغ في الدعوة اللي يوصل الدعوة أكتر اللي بيقول ولا اللي بيعمل اللي بيعمل طبعا ده هم علمونا كلمة جميلة جدا قالوا إيه قالوا فعل فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل لرجل فعل رجل واحد يعمل عمل صالح قدام مية قدام ألف أبلغ من كلام ألف الواحد يعني خليني مثلا واحد أهو رحت في وسط جماعة ألف فحصل موقف عملت فيه التصرف الصحيح الألف شافوني تصرفي العمل الصحيح قدام الألف هيخليهم يتحركوا ويعملوا زيي أو نسبة كبيرة منهم طيب تخيل بقى أنا عملت غلط وفي ألف شايفيني بعمل الغلط أنت بتعمل كده ليه؟ أنت بتعمل كل واحد يقول كلمة أيهما أكثر تأثيرا الواحد اللي عمل الصح في الألف ولا الألف اللي قاعدين يقولوا للواحد أديك مثال وشفناه ساعات ده بيبقى في المياتم كده في ال- في الريف أو في المدينة أو في الأفراح بيبقوا بقى قاعدين الأحبة كده أنتوا عارفين فيجي ميعاد الصلاة صلاة المغرب مثلا بيقعدوا من بعد العصر مثلا في معزة بيقعدوا من بعد العصر في في فرح فيجي أذان المغرب تخيل لو ال- لو في 100 واحد قاعدين في ال- في الشادر ده بتاع الفرح او المعزه ده ميتم كلهم قعدوا يقولوا لواحد ما روحش صلي المغرب ليه روح صلي المغرب روح صلي المغرب ولا هيأثروا فيه ده انتوا ما رحتوش انتوا اصلا جايين تقولوا لي واحتمال يأثر فيهم طيب انا راح اصلي سلام عليكم احتمال يأثر واحتمال ما يأثرش انما تخيل واحد كده في وسط الناس والمغرب أذن وهو في الفرح أو الميتم وراح واقف يا جماعة أنا راح أصلي المغرب ما لهمش تعالوا صلوا أنا راح أصلي المغرب هتلاقي نص الناس اللي قاعدين أو تلتينهم راح وأحيانا تلاقيهم كلهم يبقى فيه دعوة بالقول ودعوة بالفعل دعوة بالسلوك وهو شرق آسيا إندونيسيا بقى وماليزيا و... وإفريقيا كل ده اتفتح بإيه بالدعوة بالدعوة يعني مثلا بيحكم يقولوا إن لما كان حد يروح من التجار المسلمين في البلاد البعيدة للتجارة فمثلا 20 تاجر رايحين ففي خمسة منهم معاهم نفس البضاعة مثلا هيبيعوا قمح مثلا وكل واحد معاه اللي معاه 50 شكارة واللي معاه شكارتين واللي معاه 10 فبيفرشوا بقى في الأسواق ومسلمين ولابسين هدومهم البيضة اللي بتدل عليهم فقام واحد بيبيع والناس بتاخد منه الناس بتاخد منه فيجي واحد يشتري من اللي الناس ماشية عنده ده يقول له لا من فضلك روح عند أخويا التاني ده يقول له ليه يعني طب ما أنا جاي أشتري من عندك قال له هو عندي زي اللي عندي بالظبط وما بيقلش عني وأنا الحمد لله عندي ناس كتير فأنا شايف أخويا التاني الرجل خفيفة من عنده يا ريت تروح عشان تدخل السرور عليه وتروج البضاعة بتاعته قال له الله ده مين اللي ده مين ده اللي بي اللي بيقول لزبون بلاش تشتري من عندي روح اشتري من عند أخويا ده هو مين ده قال له أنا المسلم أنا التاجر المسلم الصدوق أنا التاجر المسلم الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه يوم يقول له والله دينك ده دين حق علمني ازاي ادخل في دينك الدعوة بالسلوك ما هو التجارة في زماننا شطارة شطارة في اللغة العربية يعني سرقة يعني خداع يعني مكر اللي يمكر أكتر ويخدع أكتر هو ده اللي يقول لك اللي يوصل لكن والله هيلم هيلم هيلم فلوس وفي النهاية هتغرقه في النهاية هتبقى زاده إلى النار والعياذ بالله وهيشوف عقوبة المال الحرام في الدنيا قبل الآخرة خاصة اللي بياكلوا مال اليتامى إنما التاجر المسلم الصح عنده حب حب لإيه؟ حب للدين ليش علاقة بالتجارة خالص التجارة دي ح... فلوس رايحة فلوس جاية رزق على الله ونعمل اللي عليا إنما ما بيعش ديني أبدا في ساغ ولا في جنيه ولا في أي حاجة واحد من الصالحين مرة وكان صاحب دكان في محل في في مكان فيه سوق فيه دكاكين كتير كده محلات كتير فقامت حريقة في ال في ال في ال في, ال في المكان ده في ال في السوق فالدكان الوحيد اللي اللي نجا دكان الراجل الصالح ده الدكاكين كلها اتحرقت ما عدا الراجل ده وما اتحرقش دكانه فالناس طلعت تجري بلغته قالوا له يا فلان يا فلان يا فلان ابشر قال لهم خيرا ان شاء الله قالوا السوق قامت في حريقة أكلت الدكاكين كلها ودكانك الوحيد هو اللي نجا قال الحمد لله من حقه من حقه يقول الحمد لله عشان الدكان بتاعه ما, ما, ما اتحرقش بس قبل بعد ما قال الحمد لله لقوه وشه اتغير ودل راسه في الأرض كده وكأن في مصيبة قالوا له خيرا ايه ده احنا قلنا لك دكانك ما اتحرقش السوق كله اتحرق ما عدا دكانك وانت قلت الحمد لله ايه اللي غيرك كده كأنها مصيبة قال نسيت مصيبة إخواني قال أنا فرحت عشان دكانتي نجت طب ليه ما حزنتش علشان إخواني اللي اتحرقت دكاكينهم كان قبل كانوا بيقول كده بيقول لهم قبل ما أقول الحمد لله أن دكاني هي اللي ما اتحرقتش كنت أقول لكم إخواني عملوا إيه إخواني عملوا إيه إزاي حالهم في خسائر في الأرواح بيلوم نفسه بيقول فما زلت أستغفر من قولي الحمد لله حتى الآن اعتبرها شوف انت وصلت الفكرة مش عايز ازود اكتر من كده الدعوة دي بسيطة بس عايزة اخلاص وعايزة اقبال وعلى قد ما تقدر واحنا قلنا بلغوا عني ولو آية نضر الله امرأ سمع مني حديثا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع وبعدين يقول لك بلغوا عني ولو آية كلمة المشتهرة للشيخ حسان حفظه الله يقول لك ايه بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف بلغوا تكليف من النبي عليه الصلاة والسلام أكلفكم بالتبليغ عني عني تشريف إنك بتبلغ عن النبي ده شرف ليك إنك بتبلغ عن النبي يبقى بلغوا تكليف عني ده أنت مش بتبلغ عن أي حد ده عن النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق تشريف من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يبلغ عنه ده أنت تابع النبي عليه الصلاة والسلام ده أنت لسان النبي عليه الصلاة والسلام ده أنت مندوب النبي ده أنت نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية تخفيف كأنه أصلا بيقول كلفتكم وشرفتكم بالتكليف أن تبلغوا عني وأنا أعلم أن منكم من لا يطيق هذا التكليف فلذا جئتكم بالتخفيف فاللي تقدر عليه ولو آية واحدة يبقى أنت تشرفت بالتبليغ عن النبي عليه الصلاة والسلام وأديت المهمة ليبلغ الشاهد الغائب ممكن يكون التبليغ ده بفعل حلو كده مع كلمة حلوة وده بتحضرني فيه قصة انتشرت على الفيسبوك جزا الله خيرا من نشرها حتى لو ما كانتش حقيقية حتى لو ما كانتش القصة حقيقية لكن لذيذة وجميلة وجميلة و- وينفع تكون واقعية مية في المية ما هو انت لو ما ما دلالة القصة كده لو انت ما, ما, ما معلش في الكلمة حشرتش نفسك مع الذين يبلغون دين الله وساعدتهم على التبليغ ربنا سبحانه وتعالى هيسلبك الشرف ده وهيوديه للي يعرف قيمته ما هو الإسلام ده نعمة عايز اللي يحدث بيها وأما بنعمة ربك فحدث ده الواحد فينا لما يشتري هدمة جديدة توب جديد قميص جديد بنطلون جديد تيشيرت جديد بيطلع كده ما شاء الله يوري نفسه للناس عشان الناس تقول له إيش إيش ما شاء الله ألبس وأخلق تدوبه في عرق العافية بقى انت لما تشتري توب جديد وقميص جديد وبنطلون جديد بتطلع كده وتلف لفتين ثلاثة في وسط الحي ووسط زملائك تروح بيه الشركة والناس عشان الناس تمدحك وبتهتم بيه اه طب ماشي وماله جميل ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده طيب ما هو الاسلام جميل يا عم عايزك تبين الاسلام بالكلام وبالفعل عشان الناس تحب الاسلام وترجع للاسلام وتتعرف على الاسلام فشوف القصة الفرنسية بتقول لنا قصة المرأة الفرنسية المنتشرة على الفيسبوك سواء بقى كانت واقعية أو غير واقعية وهي قصة تحتمل أن تكون واقعية 100% مش بعيدة أبدا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم إن تتولوا عن, إن عن حمل الإسلام وتبليغه يستبدل قوما غيركم مع السلامة أنتم أنتم ما تصلحوش اديناكم فرصة طويلة حدش منكم عمل حاجة مع السلامة ما يسووش ما لهمش قيمة واللي ماليش قيمة بيبقى إيه رابش رابش يعني إيه معلش معلش معلش معلش في الكلمة بيبقى كنسة الحاجة اللي ملهاش قيمة في البيت بقت كنسة ارميها على جنب ارميها في الكهنة ولا تحت السلم وأحيانا بيرميها في الزبالة ترضى تبقى أنت مسلم مهمل مسلم كنسة مسلم مالكش قيمة أو والعياذ بالله مسلم زبالة معلش هي كلمة تخينة شوية أو كبيرة بس مسلم زبالة يعني إيه بيقول لا يحمد رسول الله ماسك مسدس بيضرب بيه الناس وماسك سكينة بيأذي بيها الخلق بيقطع السيارات بيخطف الناس بيخطف العيال الصغيرين بيقطع الطرق بيسب دين بيسب الناس بيكذب بيفتري بياكل مال اليتامى بيسرق المواريث من قرايبه ما هو ده والعياذ بالله مسلم زبالة بالطريقة دي كده هو خلى ايه خلى ايه والله ده انا في واحدة جاتني انا ما بقولش اسماء بعد خطبة قالت لي الناس كلها كفره قلت لي بس عندها أكتر من 70 سنة قرابة 70 سنة إن أنا كل شوف الناس دهم في الشارع دهم كده ده كافر وده كافر وتشاور على ده كافر ودي كافرة ودي كافرة ده بس استني صبرك بالله استني قالت و... و... وده حرامي وده حرام وكل دول ح... كل اللي شايفين دول حرامية أنا قلت أكيد في حاجة عندها قلت لها خير قالت أنا جوزي مات وكان سايب لي فلوس في البنك رحنا لقينا مش عارف ايه شويه فلوس كده فاخو جوزي اخد الفلوس وما رضاش يديني الم- النصيب بتاعي من الميراث وهو راجل بيقرأ قرآن وعارف ربنا قلت له ده انت بتقرأ قرآن وعارف ربنا اديني الفلوس بتاعتي قال مالكيش عندي حاجة قالت يبقى يبقى اللي, اللي, اللي بيقول آه، اللي بيقرأ قرآن وبيصلي و- وعامل نفسه عارف الدين وياكل الميراث بتاعي لا يبقى كافر بقى شفت الفعل السيء خلت الناس تكفر الناس مش الناس هي اللي تكفر تكفر الناس والعياذ بالله ده مسلم يبقى ايه ده ربنا يسترنا يا رب ويرد ال- العصاه إلى دينه ردا جميلا قعدت أهديها قلت لها مش كل الناس كده قلت لها طب إيه رأيك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حلو قلت لها طب كان في مؤمنين بس سكت لا كان في الذين آمنوا والذين كفروا والذين نافقوا دي كلها نصوص في القرآن الذين آمنوا معروفة الذين كفروا معروفة الذين نافقوا في سورة آل عمران ألم ترى إلى الذين نافقوا مش ألم ترى هي كده في آل عمران الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وفي سورة الحشر أعتقد برضو في آخر سورة الحشر قالت آه قلت لها طيب كان في المؤمنين بس يبقى خلاص في المؤمنين والكفار والمنافقين قلت لها طب كان في الذين عملوا الصالحات بس ما ردتش قلت لها في الذين عملوا الصالحات والذين عملوا السيئات كان في المتقين بس كان في المتقين والفجار قلت لها ما تحكموه ما تحكموش بواحد غلط على الكل ده غلطه على نفسه وحقك ان ما خدتهوش في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى يخلصه لك يوم القيامة ويوم القيامة أفضل لأنه هيتاخد من الحسنات والإنسان بيبقى أفضل لحسنة واحدة وبرضه طالب بحقك واتخذ كل السبل المشروعة فأنا عايز أقول شوف المرأة الفرنسية دي عملت إيه فرنسية وإن تتولوا أيها العرب المسلمون إن تتولوا عن خدمة الدين ونشره يستبدل قوما غيركم ليسوا بعرب ولكنهم مؤمنون موحدون فرنسوية إسبان إنجليز أمريكان أي مكان ثم لا يكونوا أمثالكم يعني إيه ثم لا يكونوا أمثالكم يعني هيطلعوا رجالة مع الدين هيبقوا رواحل الإسلام انتوا رجعتوا لورا هم يتقدمون معلش انتوا نخيتم على الأرض وفرطتم في الدين هم يشيلوه ويرفعوه لفوق ويتحملوا المشق كلها ايه قصة المرأة الفرنسية دي انا بعتبرها راحلة من رواحل الإسلام في فرنسا بيقول القصة بتقول ان امرأة فرنسية امرأة منتقبة دخلت متجر سوبر ماركت يعني كبير من ال... بتبيع بقى الأشياء التي تستلز... تلزم الإنسان دخلت المرأة المنتقبة في فرنسا تشتري من السوبر ماركت وأخذت حاجيتها أمامها في العربة عربة التسوق وذهبت إلى مكان الحساب ووضعت حاجيتها حتى تمر على الآلة التي يعني تضرب الأسعار وكان على ال على ال على ماكينة الحساب امرأة من أصول عربية عايشة في فرنسا وكانت متبرجة وسافرة قاعدة بقى كان شعرها والدنيا بايظة عندها فمثلا الست معاها علبة زيت مثلا اللي هي المنتقبة دي تقوم حت... واخداها كده وحتفلها قاعدة تخبط الحاجات أول وتقول لها أنت بنقابك هذا في فرنسا تزيدين الأمر تعقيدا تزيدين الأمر تعقيدا إن لدينا في فرنسا مشاكل كبيرة بسببك أنت أيها المنتقبة ومن كانت منتقبة مثلك ولدينا مشاكل كثيرة وأنتم بتعقدوا المشاكل أكتر نحن هنا لسنا للدين ولا للتاريخ إحنا جايين فرنسا علشان نتاجر علشان نجيب فلوس عشان ناكل عيش إن كنت عايزة تلبس النقاب أو عايزة الدين روحي بلاد العرب اللي انت منها وهي هي من العرب البنت دي من العرب بس قاعدة في فرنسا بقى روحي بلاد العرب البسي نقاب هناك ما تلبسوش هنا بيقول لك بقى بعد ما قالت الكلمتين دي الأخت المنتقبة دي هادية تحملت الخط بتاع الحاجات السلع وتحملت الكلمتين الغلاظ دول فراحت كشفلها عن النقاب كده فإذا هي فتاة أو امرأة فرنسية زرقاء العينين شقراء وقالت لها أنا امرأة فرنسية الأصل أنت عربية وجاية هنا أنا بقى فرنسية بنت البلد دي أنا امرأة فرنسية الأصل والوطن وهذا هو إسلامي الذي أمرني بهذا النقاب فلئن كنتم أنتم أيها العرب قد بعتم دينكم فنحن الفرنسيين قد اشتريناه يا سلام انت بعتي يا أختي وجيت هنا خلعتي أنا بقى لبست للدين ده انت بعتي وإحنا اشترينا تساوي كام دي كام واحد تقدر تقول عنه بالطريقة دي كده الدعوة دي ممكن تكون حاجة بسيطة ورقة قد دي كده ورقة قد دي يعني رواحل الإسلام ورقة قد ده شوف الورقة دي تقوم كاتبها مطبوعة كده دي اسمها A5 دي نص الورقة اللي هي A4 وتقوم عاملها كده اهو وحاططها في مظروف أو تبعتها عبر الإيميل أو عبر الفيسبوك لمين؟ لواحد أنت مصاحبه في أي مكان مسلم أو غير مسلم ويا حبذا لو ما كانش مسلم سواء عربي عايش في بلاد العرب مسيحي أو يهودي أو ملحد أو سواء أجنبي بأي لغة في أي بلد وانت عارف اللغة أو لو حتى مش عارفها وحد, بي وحد بي بيترجم لك ولا بتاع تقدر تبقى راحلة من رواحل الإسلام بورقة بورقة أما ليه هل تدرون أن هناك راحلة من رواحل الإسلام رحمة الله عليه توفي من عدة سنوات رجل مهندس بحري دخل على إيديه الإسلام بورقة أكثر من عشر تلاف نفس في دول العالم الأوروبي إيه؟ آه آه بالمراسلة كان بيدعو إلى الإسلام بالمراسلة وإحنا قلنا قصته قبل كده زمان بس موجز إيه عشان المقام اسمه الأستاذ محمد توفيق سيد أحمد ده أسس جمعية اسمها جمعية تبليغ الإسلام شغالة لحد دلوقتي وموجودة في اسكندرية 37 شارع كم بشزار آه، 37 آه، شارع كانوب في كامب شيزار اسكندرية تدعو إلى ال- إلى إلى ال- تدعو بال- إلى الإسلام ب 123 لغة وتقدر تدخل على مو على جوجل تكتب تبليغ الاسلام وت- وتقدر تروح ال- ال- المقر قلت 37 شارع شارع كانوب كان بشزار اسكندريه تقدر ت- تقدم خدماتك في الترجمه خدماتك في الرعايه خدماتك في طباعه الكتب خدماتك في التبرع خدماتك في تعبئه الطرود بيبعتوا 15 ألف طرد شهري الطرد عبارة عن مظروف كبير كده في مصحف مترجم باللغة سواء الفرنسية أو الألمانية أو كذا أو الإنجليزية وفي عدة كتب بتشرح الإسلام بأسلوب بسيط بال- بال- ب 123 لغة وتتبعت على العناوين للناس آه، برضه في ناس بتروح تقعد تعبي خدمة بقيت انت راحلة بانك تعبي تخيل لما المظروف يوصل لواحد ويكون سبب في اسلامه بقيت شريك في اسلامه هتلاقي لك فرصة فالاستاذ محمد توفيق سيد احمد ده كان راح احدى البلاد ال- الاوروبية عشان ياخد بعثة هناك في العلوم البحرية فقعد في محاضرة لقى في واحد قاعد يقول أنا جاي من بلاد القسيس قاعد يقول أنا جاي من بلاد الإسلام وهم بيذلوا المرأة هناك وبيستعبدوها وجايب لهم شوية صور إن واحد ماشي وجنبه زوجته شايلة القفة في- فوق دماغها يقول يبقى الراجل ماشي ومشيل مراته ومش مش عارف ان ده مساعده من المراه لزوجها وان المراه بتعمل كده وهي مستريحه وان ده من المشاركه الاجتماعيه لا راح يشوه الصوره فوقف الاستاذ محمد توفيق سيد احمد قال لهم من فضلكم انا مسلم مصري عايز اصحح الصوره ده انتوا بتقولوا هنا في فرنسا او بتقولوا هنا في ما كانش في فرنسا بتقولوا هنا في البلاد الاوروبيه ان المراه بتساعد الرجل وتاخد بايده وتشترك معاه في الحياه الاجتماعيه ده مشاركه من المراه عندنا في الريف وبتعمل الكلام ده وهي سعيده وفرحانه ما هيش بذله أو طب عرفنا بالإسلام أكتر عرفهم أسلم معاه تلات أربعة في المحاضرة دي ده رايح يدرس علوم بحرية بس عرف راحلة من راحل الإسلام ما جه يمشي قالوا طب اللي يحب يتعرف على الإسلام يروح فين قال لهم يجي دار الإسلام قالوا دار الإسلام فين راح مدوم عنوان الشقة بتاعته اللي هو قاعد فيها في البلد اللي كان فيها ففضل مقضي البعثة بتاعته كل اللي عايز يتعرف على الإسلام يروح له كل أسرة في الإسلام يروح له وساب لهم رقم تليفونه ولما جه مصر قال الله طب أنا لما أروح مصر الناس دي مين اللي هيقعد في وسطي راح سايب لهم قال لهم اللي عايز يعرف الإسلام يراسلني يبعت لي جوابات بقى على دار الإسلام دار الإسلام بقى عمل جمعية اسمها جمعية تبليغ الإسلام بدأت في أوضة والشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه عمل له فيها مقدمة وعباس العقاد ويوسف القرضاوي مجموعة من الناس اللي كانوا في الوقت ده مشتهرين عملوا له مقدمات لبعض الحاجات اللي كان بيشتغل فيها وبعد بعد الأوضة ما كانش كان في بيته لدرجة إن هو عنده ابن بيسألوه بيقول أبوك بيشتغل إيه قال لهم ابويا بيشتغل يفتح جوابات ويقفل جوابات شايف ابوه طول النهار قاعد يكتب ويعمل في جوابات ويبعت ويروح يجيب جوابات يقعد يفتحها ويقرا اللي فيها قال لهم ابويا بيشتغل يفتح جوابات ويبعت جوابات سبحان الله لحد ما بقت جمعية تبليغ الإسلام ما شاء الله لها أثر واسع ممتد في دول العالم كلها في دول العالم كلها يبقى ده أهو راجل بيدعو إلى الله بإيه؟ بالمراسلة يا ترى أنت راسلت كم واحد؟ عندنا كم واحد بيعرف لغة إنجليزية؟ راسلت كم واحد عشان تعرفه بالإسلام ولا أنت مستحي من دينك؟ اوعى يكون دينك غلط ومش عايز تعرف الناس لحد دلوقتي ربنا كرمك باللغة الأجنبية وبتتقنها وبترطم بيها زي أحسن واحد من أبناء اللغة الأجنبية وما عرفتش الناس الإسلام يا صبرك يا أخي كم واحد بيتكلم بالفرنسية في العالم الإسلامي كم واحد منهم قال أنا هعرف الف- اللي بيتكلموا باللغة الفرنسية الإسلام سواء بقى اللي بينطقون بها في إفريقيا أو اللي بينطقون بها في دول أوروبا كم واحد بيعرف الإسبانية كم واحد بيعرف الألمانية كم واحد بيعرف كل شو طلع لي كده هتلاقي ألوف مؤلفة من المسلمين عارفين لغة أو أكتر كم واحد منهم استخدم اللغة في نشر الإسلام كام كام قول لي كده واحنا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام انتبه إلى حكاية اللغة ديا إزاي كان اليهود موجودين وعندهم اللغة السريانية والعبرانية فكان ال- في ك- مكاتبات بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود باللغة السريانية فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمين؟ قال لزيد بن ثابت زيد قد كده واحنا قلنا الكلام ده في أول حلقة قال له يا زيد أنا أراك تتقن تتقن اللغة طب تاخد إيه؟ شايفك كده ما شاء الله اللغة عندك بسرعة وزيد بقى كان ساكن في المدينة وكان فتى لسه صغير ما كانش كبير كان فتى كان فتى صغيرا بس بيلقط اللغة بسرعة لأنه مجاور لليهود في المدينة فقال له اتعلم اللغة راح اتعلم اللغة سبحان الله قال له تعلم لغة يهود يقول فتعلمتها فأتقنتها في خمسة عشر يوما فأصبح الترجمان للنبي عليه الصلاة والسلام عندنا مدارس أجنبية كتير في مصر بيتعلموا الأ- اللغة الأجنبية ليه؟ علشان إيه بيتعلموا اللغة الأجنبية؟ علشان إيه؟ عشان يطلع يشتغل على كمبيوتر ولا في بنك ولا في سفارة ولا مش عارف في إيه؟ وحتى اللي في السفارة حتى اللي في السفارة بيشتغلوا دعاء إلى الله عز وجل ولا الحفلات بتاعتهم فيها خمور وفيها نساء برضو عارية وفيها مش عارف ايه ده المفترض انت لما تطلع من سفارة من مصر او السعودية او اي بلد او المغرب او ليبيا او اي بلد اسلامي المفترض انك انت سفير عن البلد وسفير عن الدين الاسلام تبدأ تعرف الناس الاسلام باسلوب بسيط تعرفهم الوجه المشرق فهذه دعوة وراجل اهو من رواحل الاسلام بالم... ممكن يكون راحلة من رواحل الاسلام شخص ما نعرفوش علم عيالنا حاجة أثرت في حياتهم زي مدرس ما نعرفش اسمه درس لعيالنا في المدرسة وعلمهم صح وعرفهم حاجات صح وعيالنا خدوا منه والأولاد بيحبوا المدرسين في الفصول ما اعرفش لسه شغالين في الكلام ده ولا لأ احنا طول عمرنا نعظم المدرسين ونحبهم ونجلهم ولحد دلوقتي نترحم على كل المدرسين يدرسوا لنا كانوا بيورثوا لنا العلم والقيم فعايز أقول لحضرتك قصة جميلة جدا أنا بعتبر المدرس اللي عملها راحلة من رواحل الإسلام رغم إن إحنا ما نعرفش اسمه فأنت أيها المدرس ممكن تبقى راحلة من رواحل الإسلام من غير ما تاخد بالك لما تعمل حاجة صح والتلامذة اللي قدام منك يروحوا ت... عندك كل سنة واحد بيدرس لتانية وتالتة ورابعة مثلا في الابتدائي فبيعمل قدام منهم حاجات حلوة ويقول لهم حاجات حلوة هيدرس السنة دي يدرس 20 سنة مثلا كل سنة بيدرس لحوالي 300 تلميذ في 20 سنة يعني 6000 واحد وال 6000 واحد يطلعوا له الاستاذ فلان علمنا كذا واحنا في الابتدائي وانت تموت ولا تعرف دول وبيحكوا عنك وبيعملوا زي اللي كنت بتعمله من الصح يبقى انت بقيت راحله من رواحل الاسلام شلت على كتفك 6000 تلميذ تخيل لما الواحد ياخدها كده هقول لك القصه بعد الاتصال السلام عليكم السلام عليكم ازيك يا شيخ سهير عليكم ورحمه الله وبركاته عامل ايه آه، والله يا دكتور يعني انا احبك في الله
اكرمك الله تعالى واحبك لو سمحت يا شيخ انا كنت عايزه حضرتك تدعي لي لان انا يعني دخلت كليه بس انا مش حابه خالص الكليه اللي انا فيها لان انا لما دخلتها يعني اكتشفت انها صعبه بس فعايزه حضرتك كليه تدعي لي ايه يعني كليه ايه كليه اصول الدين إيه، تقصدين دراسات اسلاميه قسم اصول الدين اه طب ما ده حلوه ده دراسات اسلاميه قسم اصول الدين حلوه جميله جميلة يا شيخ بس الدكاترة بيحطوا علينا ك- مواد يعني أنا مش فاهمة فيها أي حاجة مش شايفة ليها أي لازمة زي حاجات ايه أنا يعني أنا لا لا أصلا استني كنت استني.
علمي.
لا ايه المواد اللي في اصول الدين ملهاش لازمه
زي المنطق القديم لا استني المنطق ده بندرسه دراسة تاريخية وبندرسه دراسة علم الآلة علشان نقدر نفهم بيه كتب الأقدمين ونعرف نناقش الأفكار اللي بتعتمد عليه في العصر الحالي
مش ع- اصل اصل انا يا شيخ لما انا كنت علمي انا حاسه ان الكلام دوت جديد عليا مش فاهمه فيه اي حاجه
طب هقول لك وتصلح طيب يا شيخ هقول لك حاضر هقول لك هقول لك حاجة ت- تنفع إن شاء الله في في اتصالات تانية طيب فشوف القصة بقى بقول لك واحد راح من رحل الإسلام أستاذ ما نعرفوش إيه قصة الأستاذ الأستاذ وهو في الفصل قال لهم يا ولاد للتلامذة الصغيرين في الابتدائي يا ولاد اللي يصلي الفجر يبقى في حماية ربنا ومحدش يقدر يأذيه من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله قام ولد صغير خد الكلمة منه وأبوه ما كانش بيصلي الفجر فالولد الصغير فضل صاحي طول الليل لأنه عارف إن محدش هيصحيه في البيت لأن محدش بيصلي في البيت لا أبوه ولا أمه قال أعمل إيه؟ لو قلت لهم صحوني الفجر هما ما بيصحوش فالولد الصغير ده لما سمع أستاذه بيقول كده وبيقولها له بطريقة تتناسب مع سنه من صلى الفجر في جماعة ففي ذمة الله قام الولد ده فضل صاحي طول الليل علشان يروح يصلي الفجر فأول ما الفجر أذن راح متوضي وفتح الباب بتاع الشقة بتاعتهم أو البيت وسابه متوارب علشان لما يرجع يلاقيه مفتوح بس خاف لقى الدنيا ضلمة بره شوية لسه فلسه بيفكر يرجع لأنه خاف طفل لقى واحد صغير ماشي قدام واحد كبير ماشي قدام منه بيتعكز على العصاية فهو مين طلع مين طلع جد صاحبه جد صاحبه اللي جنبه راح يصلي الفجر راح ماشي وراه من غير ما ياخد باله صلى الفجر ورجع قفل الباب نام أما جم يصحوه بيغيب على ما يصحوه ما هو طول الليل صاحي وما مش عارفين اصحى يا ابن المدرسة يا دوبك هينام له ساعة ونص ساعتين أقصاها فيقوم بقى كده ويروح المدرسة فضل على كده فترة طويلة يفتح الباب مع الفجر يواربه يمشي ورا الراجل ده في يوم من الأيام هم الأهل لاحظوا عليه إيه؟ فقط لاحظوا عليه إن هو بقى ينام كتير بالنهار أما يرجع من المدرسة ينام على طول شوية كتير ما بيربي سهرة زي ما بنقول عندنا في مصر عشان يعرف يسهر عشان ايه الفجر ما يروحش عليه انت يا ابني بقيت تنام بالنهار كتير كده ليه وقعد طول الليل يذاكر مستني صلاة الفجر في يوم من الأيام مات الراجل العجوز الكبير اللي كان الولد بيمشي وراه في الفجر يحتمي بيه فصاحبنا ده الت- الواد الصغير ده قعد يبكي بكاء مرير بكاء أشد من أولاد الراجل اللي مات ده وأحفاده فأبوه وأمه بيسألوه أبوه بيقول له يا ابني أنت بتبكي كده ليه زي ما يكون جدك يا ابني زي ما يكون أبوك اللي مات ده أنت لو أبوك مات مش هتبكي عليه كده فرد عليه الولد الصغير بلسان ذلق طلق قال له يا أبي ليتك كنت أنت الذي مت يا ريتك أنت اللي مت يا أبويا أبوه صعق قال له ليه يا ابني تقول كده قال له يا أبي هذا الرجل الذي مات كنت أخرج إلى صلاة الفجر وأنتم نائمون فأحتمي به وقد مات فمن يحميني يا أبي وأنا ذاهب إلى صلاة الفجر هنا صعق أبوه فاء خبطة كبيرة قوي معلش ألم كبير من الولد لأبوه فانصلح حال الأب وأصبح يداوم على صلاة الفجر تخيل من البداية المدرس اللي قال كلمة كده على الطاير للعيال قال لهم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله ده راحلة من رواحل الإسلام ولا لأ آه إنما للأسف الشديد كثير من المدرسين الآن نسوا يعرفوا لأولاد القيم والمبادئ والدين نسوا خلاص نسوا نسوا نسوا هذا الكلام آه الدروس والمسائل وخلاص الدين ده راح على جنب كان زمان أيام النظام السابق أي مدرس يجيب سيرة الدين في الفصل ده كان ياخد إداري على طول مش بعيد يروح المعتقلات إنما دلوقتي إيه اللي حيشك ما تدخل تدرس الإحصاء هات لي الأولاد الحساب قول لهم يا واد الحساب موجود في القرآن اه موجود في القرآن وهات لهم بقى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولا بين لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يك... لا أهو لا، أهي السدس والت... والتلتين والتلت والنص والتمن والربع قول لهم يا واد أصل الحساب في القرآن جع هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب يبدأ الواد يتعلق بالقرآن علم النبات هات لهم الآيات اللي بتتعلق بالنبات في القرآن علم الظواهر الرعد لما هتتكلم عن ظاهرة الرعد في مادة العلوم هات لهم ان عندنا سورة اسمها الرعد في القرآن اما هتتكلم عن الجبال والكهوف هات لهم سورة الحجر والكهف ما تجيب كده اربط الن- اربط الاولاد اربط خليك راحلة من رواحل الاسلام طيب عندنا ننقل نقلة تانية ل- لبعض النماذج الطيبة من رواحل الإسلام اللي كان لهم أثر كبير اقعد كده استلقي على الكرسي وقول الراحلة دي ممكن تشيل طن ممكن تشيل طنين زي ما قلنا قبل كده ممكن تشيل 10 كيلو 20 كيلو العربية ممكن عددها يركب فيها خمس ممكن اتنين ممكن عشرة ممكن 14 ممكن تبقى قطر القطر العربية فيه مثلا آه، 64 كرسي وهو 10 عربيات يعني 600 واحد بيركبوا في القطر هل أنا قطر من قطار قطر قطار من قطارات الإسلام؟ يعني مين اللي بينتفع بيا؟ مين اللي بيعرف الإسلام من خلالي بالكلام وبالفعل؟ بعرف قد إيه؟ عربية تاكس صغيرة كده ولا توك توك راكب فيه ثلاثة ولا تاكس راكب فيه خمسة ولا ميكروباص راكب فيه 14 ولا أتوبيس راكب فيه 50 ولا قطر راكب فيه 600 ولا باخرة كبيرة راكب فيها 3000 اسأل نفسك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخذ موقف واحد بس من حياته لما أسلم بقى راحلة من رواحل الإسلام بدأ يجيب الناس للإسلام عمل إيه؟ أسلم على يديه ستة من العشرة المبشرين بالجنة عندنا العشرة المبشرين بالجنة معروفين ستة منهم أسلموا على إيد سيدنا أبو بكر أنت كم واحد عرف ربنا على إيدك؟ عرف يصلي بس طب عرف يقرأ القرآن طب عرف يذكر الله طب عرف يتعامل بالحلال ويبعد عن الحرام طب عرف صنعة كويسة يأكل منها حلال بعد الاتصال نكمل السلام عليكم أم غريب السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من فضلك يا أستاذ عندي سؤال ممكن نعم أسأله أي نعم اتفضلي
من فضلك يا أستاذ أنا والله دايما يعني بعد التزام الحمد لله دايما بيجيني وسواس بالشرك يعني كنت أيام ما كنت لا أنا عايز الصوت الصوت يرتفع قليلا من فضلك
أيوه أيوه بقول لك دايما يا أستاذ يا عم الشيخ بعد التزامي دلوقتي يعني أنا بعد حفلة بنتي التزمت فيعني بيجيني وسواس دايما بالشرك اني كنت الاول كنت اشرك بالله ودلوقتي زاد
أشرك بعض بال...
الأحيان لا لا لا بيجيني- استني استني أشرك أيوة.
بالله بمعنى إيه؟
ازاي يعني يعني إيه أشرك ب... أشرك بالله؟
يجيني وسواس اني يعني بتقولي ح... يعني بتقولي حاجة بلسانك ولا بتفكري لا، في- لا، لا، لا.
في دماغك لا، لا.
بس؟
لا ما جاتني لا ما قلتش ولا حاجه بلساني بتفكري حاجات سيئة في ذهنك ايوه ايوه آه
بتجيني حاجات سيئه في ذهني ايوه حاضر هكلمك هقول كتير.
هقول لك حاضر طيب فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أسلم ستة ستة ستة من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يديه أنت عارف العشرة المبشرين بالجنة يعني إيه عشرة أعمدة رئيسة في بناء الإسلام وكانوا من السابقين إلى الإسلام عارف السابقين إلى الإسلام يعني إيه يعني الأرض الصلبة اللي الإسلام هيقوم عليها بعد كده مع النبي عليه الصلاة والسلام طبعا فهو سيد الخلق وإمام وإمام المؤمنين جميعا مش كده وبس ده سيدنا أبو بكر الستة اللي أسلموا طبعا كان منهم سعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان و... و... وطلحة بن عبيد ال- آه، بن عبيد الله و... وأبو عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام آه، أسود مين اللي جابهم أبو بكر الصديق ياه إيه تاني كان بيروح يشتري العبيد زي بلال بن رباح وغيره ويعتقهم يعني الم- المفترض سعر العبد ده عشرة يروح يشتريه بأربعين عشان س- ال- اللي بيملكه ي- يسيبه ويعتقه لله عشان يدخل الإسلام ويعرف الإسلام صح أو كان مسلم فيعرف ال- في فياخذ حريته فأنا عملت إيه؟ هل أنا زي أبو بكر كده راحلة من رواحل الإسلام دخلت الناس على إيدي وعرفتهم دين الإسلام بيفكرني بالراجل اللي أسلم على إيده يوسف إستس م- راجل مص- مصري عادي كان قاعد في إنجلترا وكان يوسف إستس ده قسيس والبيئة كلها نصرانية فبدأ يشتغل عليهم كلهم عرفهم الإسلام كلهم دخلوا الإسلام وعرف يوسف إستس الإسلام دلوقتي يوسف إستس بيدخل على أيديه ألوف الإسلام كل ده عشان الراجل المصري المسلم اللي عمل الإقامة وأعتقد أن قناة الرحمة كانت استضافته هنا مع الدكتور محمد صلاح وقال إزاي كان بيدعو إلى الإسلام ما تخليك راحلة من رواحل الإسلام عرف الناس اللي, اللي تقدر عليه من دين الله عز وجل أنا حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا هقول لأختنا اللي سألت عن المواد الصعبة في كلية آه، أصول الدين هي بتقول دخلت الكلية ومش حباها لو مش حباها خالص وخلاص قفلت معاكي أنصحك من دلوقتي تسيبيها وتروح الكلية اللي بتحبيها ما دام كنت علم بتقولي رغم ان انت المفترض في الاعدادي والثانوي الازهري درستي العلوم الدينيه برضو اي نعم بيبقى عليكم المقرر بسيط عن الادبي بس برضو مقرر آه، ي- ي- يفتح لك الافاق طيب يا ترى انت ما رحتيش كليه تتوافق مع العلم ليه المجموع ما وداش ما هو احنا ماشيين في الازهر بالقلبه بالمقلوب راس الهرم عندنا في الأرض في الأزهر راس الهرم في الأرض بمعنى إيه؟ كلية أصول الدين اللي خرجت أعمدة الأزهر اللي حفظت الدين والملة في العالم الإسلامي كلية دراسات إسلامية هي كانت معمولة أصلا للي جايين وافدين لأن هي كوكتيل كده من المواد كلية اللغة العربية طبعا اللغة العربية بقى والبلاغة والنحو والصرف والأدب والنقد ده دي اللي اللي علمتنا ازاي نفهم القرآن والدين آه، كلية الشريعة الإسلامية ثم الشريعة والقانون الكليات ده اهي أصول دين لغة عربية شريعة إسلامية شريعة وقانون دراسات إسلامية هي أعمدة الأزهر وأساس الأزهر وأصل الأزهر وفصل الأزهر مين اللي بيدخل فيها النطيحة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع صفاية نفاية الثانوية الأزهرية سامحوني معلش يا جماعة اللي في أصول الدين وهي اللي في الكليات اللي أنا قلتها في أنا عارف ها ما تقوليش أنا سامعك أهو عارف مجموعة من ال- الطلبة داخلين بمجموع عالي كويس مجموع عالي كويس لكن الغالب الأعم ملقيش كلية غير ديا هي القعر هي كليات القعر كليات القاع كليات الس- السفل اللي تحت ولو لقى كلية تانية كان دخلها هو دخل مجبر إنما الكليات اللي بتاخد اللي بتاخد ال- ال- العباقرة اللي بتاخد المتميزين الطب والصيدلة والتجارة والزراعة والهندسة اتدمر الأزهر اتدمر دمر تدميرا لأن العقول اللي كانت هتيجي تفهم التفسير والحديث والسيرة والعقيدة والفقه والأصول والشريعة والتاريخ واللغة والبيان والمعاني والبديع راحت مننا راحت وعشان كده المستويات ول- لازم لازم يتعاد النظر يتعمل مميزات عليا لطلبة الثانوية الأزهرية يتقلهم اللي هيروح أصول دين شريعة إسلامية شريعة وقانون لغة عربية دراسات إسلامية هياخد ألف جنيه في الشهر عشان يضمن لقمته ويعملوا سهم وقف رجال الأعمال يعمل لهم استدعاء عايزين نرعى الطلبة المتميزين اللي هيجي من الثانوية ياخد له 500 جنيه في الشهر ويضمن وظيفة لما يطلع ويلاقي مدينة يسكن فيها مش زي طلبة جامعة الأزهر في طنطا يطلع 20000 طالب كلية القرآن كلية الشريعة والقانون كلية الأصول الدين وما لهمش مدينة جامعية ومتشردين وعلى بعد 500 متر منهم مدينة متكاملة بمباني عينك ما تجيبش آخرها لطلبة جامعة طنطا أولاد الأزهر يا عيني ما لهمش راعي في طنطا مش لاقيين يسكنوا هناك متشردين متمزقين قال إيه ده طب فين وقف الأزهر المهم مش مشكلتي فانا بقول لك انت دخلت علمي رغ- غصب عنك للدراسات الساميه ما تيجي كليه تجاره تاخدك ان كان في كليه تجاره تاخدك او اقتصاد منزلي رغم ان الاقتصاد المنزلي درجاتها عاليه اعتقد خلاص حضرتك خش كليه تتناسب مع العلمي ارجعي عشان ما تخسريش السنين اللي جايه من عمرك انما لو ما فيش حل وما تعرفيش تروحي اي كليه تانية خلي الليمون الحامض شراب حلو خلاص هي دواء مر لازم تشربيه ما خلاص ما فيش كلية تانية هتاخدك هي الدراسات الإسلامية غير القسم بلاش أصول دين خليها قسم شريعة خليها قسم لغة غير القسم لو المنطق مش عاجبك روحوا قسم الشريعة ما عندهمش منطق روحوا قسم اللغة ما عندهمش منطق طيب خلاص ما تعرفيش تغيري يبقى المادة دي يانا يا هي ما أصل ما فيش مفر بقى يانا يا هي مواجهة الخطر عندي 15 مادة أخلي المادة دي تدمرني لا على الأقل أجيب فيها مقبول أجيب فيها 48 من 100 48 بينجح بينضرب عليها يتكتب عليها 50 في الكنترول على الأقل طب أعمل إزاي ألخصها ال 200 صفحة يا يا بتبقى ساعتين ال- المنطق يعني 160 صفحة ساعتين 160 صفحة يعني أخلص ال 160 صفحة في 16 صفحة واحفظ ال 16 صفحة من غير ما أفهمهم اسمعهم وانا رايحه وانا جايه وانا رايحه وانا جايه واروح احط ال 16 صفحه على الاقل هجيب مقبول ده ما جبتش جيد جدا يعني وبقيه المواد اتعاملي معاها انما تخليها هي الحجره اللي تحوشك لا يبقى انت كده دمرتي نفسك اختنا ام غريب بتقول ان لما اصيبت في ابنتها واصبح يجي لها وساوس بالشرك اقول لها الاول احنا عندنا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وع- واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام انت اعز منه عند ربنا يا ام غريب هم؟ رد عليا انت اعز من النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام مات له كام عيل ها ايوه قولي معايا كده يلا نقول مين مات للنبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير مين القاسم وعبد الله القاسم وعبد الله الذي يلقب بالطيب والطاهر ومين كمان ابراهيم ماتوا وعنده 18 شهر الثلاثه ماتوا للنبي عليه الصلاه والسلام وهم صغيرين النبي عليه الصلاة والسلام مات له ثلاث عيال انت اعز منه عند ربنا مش اعز منه طبعا طب عمل ايه النبي عليه الصلاة والسلام عينه دمعت رحمة العين لما تدمع رحمة قلبه حزن طبيعة بشرية احزن على فراق اللي ليا فراق ابني فراق زوجتي فراق زوجي فراق ابويا فراق امي دمع وقلبه حزن بس ما قالش حاجة تغضب ربنا عارف ان كله منه وله سبحانه وتعالى وربنا حكيم ورحيم ولطيف هو انت عارفة لما ابنك كان يكبر او بنتك تكبر او كان يفضل صحيح او كان يفضل حي عارفة ان ده انفع ولا لا محدش يعرف زي الغلام اللي في سورة الكهف واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا الولد بيلعب قدام عينين ابوه وامه فايه اللي حصل سيدنا الخضر قتله سيدنا موسى قال له قتلته ليه قال له والله ده ربنا سبحانه وتعالى اخبر ان الواد ده لو بلغ هيبقى لعنه على ابوه وامه هيأذيهم وي... وي... وهتبقى مشكله فاحنا قتلناه عشان نريحهم ده بوحي من الله عز وجل فانت ابنك لما بنتك لما تتصاب او بنتك لما تموت ما انتش اعز من النبي عليه الصلاه والسلام وعيالك مش من اعز من عيال النبي عليه الصلاه والسلام ده رقم واحد رقم اتنين ادمعي اه احزني اه لكن ما تقوليش حاجه تغضب ربنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وانا لفراقك يا ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا انا لله إن لله يعني إيه؟ إن ملك لله يتصرف فينا كيف يشاء يحيي ويميت يعطي ويمنع إنا لله وإنا إليه راجعون إنما اللي بيجي على دماغك ده الشيطان عايز يحرمك من الثواب عايز يحرمك من ثواب الصبر من ثواب الاحتساب اصبري على المصيبة واحتسبي واطلبي الأجر من الله وقولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها قولي الحمد لله على كل حال قولي إنا لله وإنا راجعون ربنا هيجيب لك الأفضل هيجيب لك الأحسن ونسأل الله عز وجل أن يفرج. فأنت تعملي إيه بقى عشان الوساوس اللي بتيجي تقولي لا إله إلا الله آمنت بالله الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله عز وجل يفعل الخير لي الله عز وجل يحبني لذلك ابتلاني أنا بقيت شبيهة بالنبي عليه الصلاة والسلام ابتلاني الله في أولادي كما ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أولاده يا رب اجعلهم لي أجرا عندك يا رب عوضني خيرا وكل ما يجي لك الوسواس عن شمالك كده اهو كده ثلاث مرات آمنت بالله اخسأ يا عدو الله اللي هو الشيطان اللي بيوسوس لك آمنت بالله اخسأ يا عدو الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونسأل الله أن يعوضك خيرا احنا معانا وقت كفاية ولا ايه هم؟ أيها الناس طيب نقول بقى من رواحل الإسلام من رواحل الإسلام ما نحتاجه في زماننا هذا عنصر غايب جدا جدا جدا جدا حط جدا جدا هنا لحد جنوب أفريقيا من مصر من من هنا ومن القاهرة لحد جنوب أفريقيا يعني إيه إيه بقى الراحلة اللي غايبة عننا جدا جدا جدا من هنا اهو القاهرة لحد جنوب أفريقيا المؤاخاة يعني إيه المؤاخاة ما هو في رواحل الإسلام بالمؤاخاة إزاي يعني أنا سمعت الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى وأنا أشرف أن أنا عضو في جمعية تبليغ الإسلام ولها نفس الجهود بيروحوا أفريقيا يدعون الناس إلى الله عز وجل وبيدخل ألوف الإسلام ألوف بواسطة جمعية تبليغ الإسلام وبواسطة الجمعية اللي أنشأها الشيخ وحيد عبد السلام بالي وهو زارنا في جمعية تبليغ الإسلام من شهرين تقريبا في الجمعية العمومية ألوف بيدخلوا الإسلام وبيجيب الصور ولعلكم شفتوها على بعض القنوات وربما يكون أذيع بعضها هنا في قناة الرحمة ناس كانت مسلمة وارتدت انضحك عليهم فراحوا رجعوهم الإسلام تاني وناس بتعبد الأصنام والحيوان راحوا عرفوهم بالإسلام وأسلمهم يدقوا لهم بير بيتكلف له مش عارف كام دولار ويشوفوا المية طلعت ويقول لها إله محمد رسول الله ويجدوهم أكل وشرب ولبس ويعلموهم الإسلام صح مش بي مش بيدوهم مية وفلوس عشان يدخلوا الإسلام لا بيدعوهم للإسلام ويصرفوا عليهم عشان ما فيش حد يروح يضحك عليهم ويطلعهم من دين الإسلام طب جمعية تبليغ الإسلام والشيخ وحيد عبد السلام بالي ومجموعته والدكتور عبد الرحمن الصميت ربنا يختم لنا وله بالحسنى البعض بيقول ان هو توفي لكن حد أكد لي أنه لم يتوفى هو في مرض شديد في غيبوبة مستمرة فنسأل الله أن يرحمه حيا وميتا اللي أسلم على يديه حوالي 6 مليون إفريقي هو والمجموعة اللي معاه طب دول دخلوهم في الإسلام وبيدخلونا كل شهر ألوف في الإسلام ألوف وعلى فكرة في رحلة رايحة بورندي بورندي في ال في ال في ال في ال الأسبوع اللي احنا فيه ده أو الشهر اللي احنا فيه ده طب الألوف اللي بتدخل ديا بعد هم ما يمشوا من القرية ديا يعني دخلت جمعية تبليغ الإسلام دخل الشيخ وحيد بالي دخل المجموعة الشيخ عبد الرحمن الصميد دخل ودعوهم للإسلام وعملوا لهم البير وعملوا لهم المسجد وشوية حاجات على قد ما يقدروا مشوا راحوا بلد تانية ومحافظة تانية وجمهورية تانية و... الناس اللي دخلوا الإسلام دول مين يحفظ إسلامهم ما هو ممكن يجي أي حد يضحك عليهم مين يحفظ إسلامهم رواحل الإسلام إزاي يعني خدتها أنا بقى من المهاجرين والأنصار المهاجرين جايين من مكة والمدينة ما معهمش حاجة من مكة للمدينة ما معهمش حاجة سابوا ديارهم وأموالهم ووطنهم راحوا كده اهو زي ما احنا بنقول كده في في المصريين يا مولاي كما خلقتني طيب الأنصار عملوا معاهم إيه آووا آووا المهاجرين تعالوا عندنا قسموا الدار نصين وقعدوا لموهم معاهم والذين تبوأوا الدار والإيمان يعني الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني محتاجين الرغيف أهو أهو الرغيف الراجل الأنصاري عنده رغيف واحد يدوبك هيكفيه هو وعياله محتاج جدا خصاصة يعني محتاج جدا يقوم يعمل ايه يقسم الرغيف نصين يقول لاخوه المهاجر اتفضل كل انت وعيالك النص ده وانا اكل انا وعيالي النص ده واحيانا يقول له اتفضل الرغيف كله كل انت وعيالك الرغيف وانا وعيالي متعودين على الجوع نقدر نجوع لحد بكره ايه العظمه دي رواحل الاسلام فالانصار اووا المهاجرين واثروهم بالخيرات وصبرت الانصار على الجوع حتى يطعموا غنم المهاجرين أنا عايز بعمل رواحل الإسلام اللي يبنيه الشيخ عبد الرحمن الصميت والشيخ وحيد بالي وجمعية تبليغ الإسلام والعاملين في نشر الإسلام في أفريقيا اللي يدخلوهم في الإسلام يجي رواحل الإسلام يثبتوهم يعني نعمل مشروع اسمه إيه؟ مشروع المؤاخاة الإسلامية الحديثة يبقى أنا بدعو الشيخ وحيد وتبليغ الإسلام والشيخ عبد الرحمن الصميت يقوموا عاملين كده أسر يعملوا كشف عندنا البلد الفلانية فيها 15 أسرة دخلوا الإسلام ويجوا يعلنوا كده في قناة الرحمة أو عبر الفيسبوك أو في أي قناة أخرى تتبناهم يقولوا احنا عندنا 100 أسرة عايزين 100 أسرة مسلمة تتكفل بيهم يبقوا اخواتهم أنا عن نفسي اهو أنا وأسرتي يا رب يبارك في الكل أنا وأسرتي بقول لإخواننا اللي بيدعون للإسلام في أفريقيا أنا مستعد أتبنى أك أت مش أتبنى أكون أخ لأسرة أفريقية أسلمت جديدا إذا كان مرتبي 1000 جنيه هديهم تلت مرتبي تلت مرتبي هأ- هآخي بيه يبقى هو مثلا م- مرتبي 3000 هديهم 1000 اتفضل ال 1000 جنيه هو يا عم اتفضل ال 1000 جنيه لاخواني اللي موجودين في افريقيا تخيل انا بقول اهو عبر قناه الرحمه مشروع المؤاخاه الاسلاميه ده مش رواحل الاسلام ان احنا هنحمل المسلمين الجدد في افريقيا اللي مش لاقيين ياكلوا ولا يشربوا ولا يلبسوا ولا يبنوا جامع ولا ياخدوا علاج هنشيلهم فوق كتافنا ونصرف عليهم والله ده مبالغ بسيطة على فكرة يعني ممكن يقول لك يكفوهم ياخدوا منك 200 جنيه في الشهر تعالى يا عم خد مني كفالة أسرة بمعنى مؤاخاة يبقى احنا راحلة من رواحل الإسلام لدعم وتثبيت المسلمين في أفريقيا أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما استمعنا إليه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبال